أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا كل عام وأنتم بخير ودخل شهر شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ماذا صنعت في رجب وماذا ستصنع في شعبان هو حالك ما صنعت في سنة هذا هو رمضان وإذا تذكرنا رمضان الفائت فكأنه بالأمس القريب مرت سنة وهكذا يمضي العمر اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم استعملنا فيما تحبه وترضاه هكذا يمضي العمر سنة وراء سنة وتلقى الله الله أرسلك في مهمة في هذه الحياة وعشت فيها قدر ما عشت ثم تعود إلى الله قال الملك جل جلاله إن إلينا إيابهم الإياب الإياب اللي هو إيه آه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أنت راجع إلى الله ليحاسبك على المهلة التي أعطاها لك بما قدمت علي عبدي أنا بعدتك الدنيا أربعين سنة وديتك صحة وديتك فلوس وديتك عقل وديتك عينين وأذنين وفهم وديتك أصحاب وديتك قرآن وديتك سنة جبت لي إيه وانت جاي هل معك شيء يفرح الله به حين تقدم عليه معاك حاجة كده لما تدخل على ربنا تقول له أيوة يا رب عندك حاجة اللهم استرنا ولا تفضحنا وارزقنا الحق والإنصاف اللهم ارزقنا الصدق والإنصاف الشاهد أنه ليس معنا من البضاعة ما ننجو به من النار فضلا عن أن ندخل به الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب فالشاهد أننا في شهر شعبان سنحاول أن نجهز شيئا نصنعه في رمضان نحاول نجهز شيئا نصنعه في رمضان أو نجهز شيئا نلقى به الله نلقى به الله سبحانه وتعالى بما سنلقى الله نريد أن نلقى الله بشيء شيء يسر شيء ينصف يعني يشرف شيء يشرف تقابل به ربنا سبحانه وتعالى فالشاهد أننا قلنا أن أحب ما تقرب به العبد إلى الله الفرائض قال الله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما مما افترضته عليه والناس دوما في شهور الفضل يهتمون بالنوافل تجد إذا قلنا شعبان ورمضان يهتم أنه يصوم صيام نوافل يهتم أنه يقوم الليل دي نوافل برضه يهتم بالصدقة نوافل كلها نوافل عايزين نهتم بفرائض فرائض زي صلة الرحم وزي بر الوالدين وزي إكرام الجار وزي وزي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إقامة الصلاة الصلاة المفروضة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء إصلاحها مهم جدا وقضينا لقاءين في إصلاح الصلاة اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إقامة الصلاة كما تحب وترضى فقلنا إن إحنا عايزين نصلح الصلاة إزاي ذكرنا ثمان قواعد نبدأ عليها الصلاة ثم بعد ذلك عشر قواعد نستمر عليها في الصلاة وقلنا إن دي الأعمدة اللي تقوم عليها الصلاة وبعد كده مجرد القراءة والتسبيح وهذه ده طوب رص انت بترصه اذا قامت هذه المعاني وباقي السقف قبل ما نيجي نرمي السقف الليله دي لازم له شده صح ولا لا؟ ما بترميش على العواميد مباشرة ولا على الطوب لازم له شده الشده دي ايه؟ الشده دي اولا ان ربك سبحانه وتعالى كريم وحليم ولطيف وهاب لكن عزيز غني لا ينسى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي ها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ربنا بيقول احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد الله لا ينسى لكن قد يعامل عبده معاملة ناسلة ربنا بيقول ايه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون خلي بالك مش شدة أصلها إيه شدة دي مسألة خطيرة جدا أن الله قد يعامل العبد معاملة ناسلة زي إيه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ها نولي ما تولي يلا غور في ستين داهيه زي ما ابن القيم قال كده إذا تبين الحق للعبد فأعرض عنه ونسي ربه صفعه الله على قفاه وعن طريقه ألقاه يلا المشكلة ان في ناس ما سمعتش في ناس ما تعرفش في ناس عايشة حياتها وخلاص ما يدراش عن الدين حاجة لكن في ناس سمعت صح انتوا معايا ها اه وعرفت ودائت في فرق بين ده وده اللي ما عرفش ده معذور يعني قد يكون الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ان في الصلاة حضور القلب والتفهم والخشية والإخبات وغيره من المعاني اللي احنا بنقولها قد يكون في بعض الناس عمرهم ما سمعوا الكلام ده أبدا إطلاقا صح ولا لا ما سمعوش في حياتهم ولا يفكر ان في حاجة زي كده لكن انت سمعك صح ولا لا جابك هنا هو مين اللي جابك الله واللي جابني الله واللي انطقني عشان اقول لك مين الله سبحانه وتعالى فهو جابك وسمعك لا ودوقك عشتها وشفتها وحسيتها فبقى الامر مختلف عم. انت عن غيرك فلما تيجي انت بعد كل ده وتنسى ربنا ايه اللي يحصل بقى ينساك يلا بستين مش عايزك فلما نيجي النهارده نحط بقى الشده هنقول لك ان الوضع ده اللي احنا بنقول عليه مش هيحصل الا اذا ربنا وفقك ليه واعانك عليه وسددك فيه مش هيحصل انك تقدر تقف تصلي بين ايديه الا اذا هو ارادك انك انت تكون عبد ليه مش هيحصل خالص هي دي القضية الأولانية إذا أرادك لأمر هيأك له وأنا كتير قلت للإخوة يا ترى أنت شايف ربنا بيهيئك ليه يا ربنا بيوكلك ويتخنك ويطولك ويكبرك عشان يولع بيك في جهنم انت ادرى بقى انت شايف ربنا بيوديك على فين ممشيك لفين موجهك اي ناحيه إذا أرادك لأمر إيه؟ هيأك له هو بيهيأك دلوقتي بيجهزك لإيه؟ دماغك بتقول إيه؟ ما دماغك دي في إيد ربنا فالشاهد إن أول اسمه إيه ده؟ عمود ولا من قايم ده في السدة إذا أرادك لأمر هيأك له أو العرق هي دي لازم يهيئك إنك تصلي طب يهيئني إزاي أن يفرغ خاطرك من سواه أمر إنك تدخل الصلاة ويبقى قلبك حاضر ومش مشغول بحاجة أنت تقعد تجاهد فيه مئة سنة وما تقدرش وربك يقدر يفرغ ذهنك ده في لحظة واحدة قادر قادر وبتحصل معاك انك احيانا تدخل الصلاة كده او تدخل الكعبة كده وتحس كأن كل حاجة اتمسحت بأستيكة فيش في دماغك حاجة يا رب وبس مش بيحصل احيانا ولا لا اه بتحصل كده لما يبقى عايزك كده اذا ارادك لامر ايه هيأك له هيجهزك بقى ان انت تبقى عبد مصلي سيدنا ابراهيم طلبها بالاسم اه الرب اجعلني مقيم الصلاة قال يا رب خلينا اصلي انت طلبتها دي ما هو كمان سبحانه مش هيديه غير لما انت تبقى عايز عشان كده النقطة التانية الرغبة والهمة تبقى انت عايز الامر ده الرغبة والهمة انت عايزه وعندك همة انك تعمله ابن القيم بيقول كده في قضية ولادة القلوب قال وكيف يولد قلب رجل لا يصدق بهذا ولا يعتقده إذا كنت أنت مش مصدق إن في حاجة اسمها إن القلب يتولد إن يتولد لك قلب جديد إذا كنت أنت مش مصدق ولا تعتقد إن ده يحصل إزاي يحصل لك بقى مش ممكن لابد أولا إذا إن يبقى عندك رغبة إنك تبقى عايز ده وهمة انك فعلا تقدر على ده ما احنا ياما بنتكلم كلام واحد يقول لك يا عم احنا هنروح للكلام ده فين سيبها على الله احنا احنا فين والكلام ده فين ده ابدا لا يصلح لخير اللهم ارزقنا علو الهمة اه انك انت تبقى همتك عالية سبحان الله العظيم اسمه شهر الدين التركستماني راجل من العلماء من علماء السلف بيقول ايه قل ما سمعت عن احد تعبد عبادة الا تعبدت لله بمثلها وزدت عليه شوف الهمة بقى اللهم ارزقنا الهمة يا رب قال لك ما سمعت باحد تعبد لله بعبادة الا تعبدت لله بمثلها وزدت عليه هي دي الناس اللي بتحب ربنا اه هو سمع ان سيدنا عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة لك وانا يختم القرآن في ركعة وربعين وجزء يبقى يقرا ال 30 جزء وايه وجزء ويزيد عليه اه هو ده الشغل سمع مثلا ان أبو بكر الصديق خرج من ماله كله يروح متصدق بماله كله ويستلف عليه مئة ألف تعبد بعبادة يتعبدها وإيه ويزود سمع إن الإمام الشافعي كان بيقرأ في اليوم القرآن مرتين في رمضان مرة بالنهار ومرة بالليل يقرأ مرتين مرة بالنهار ومرة بالليل ونص جزء زيادة افتكر الموضوع ده بعيد عن دماغنا خالص ان احنا نعمل الحاجات دي لا هو ده الناس اللي بتحب ربنا يعني لو انت متزوج زوجة بتحبك تموت فيه ولقت اختك جت يوم من الايام خدمتك خدمة هي تغير تقوم تعمل ايه اه تخدمك احسن من الخدمة دي صح ولا لا اه هي عملت لك كذا لا اهو صح كده هي دي الغيرة على الله انك تغير ان حد يحب ربنا اكتر منك تغير ان حد يخدم ربنا اكتر منك تغير ان حد يدي ربنا اكتر منك هو ده اللي كان بين ابو بكر وعمر بقى اه منافسه منافسه في الخير هي دي قضيه انك انت يبقى عندك رغبه وهمه واحنا دلوقتي حطينا ايدنا على الجرح في عيبنا ان احنا ما بنحبش ربنا كما ينبغي بنحب ربنا على قد ما بيدينا بنحب ربنا على هوانا مش على ما يريد نريد الله على مرادنا من الله لا على مراد الله منا هي دي المأساة يبقى أول حاجة قلناها إذا أرادك لأمر إيه هياك له هيجهزك إنك تبقى مصلي نمرة اتنين الرغبة والهمة نمرة ثلاثة العلم والفهم ما اصل واحد ما يعرفش هيعمل ايه دايما نقول ان السائر الى الله له قوتين قوة علمية وقوة عملية القوة العلمية ده العلم نص الطريق انك تعرف بقى ازاي تصلي تعرف يعني ايه وتفهم المسألة محتاجة فهم اللي بنسميها الذوق بتفهم لماح لان قلنا في معاني ما ينفعش انها تتفعل وانما تتشم زي الورده اه عايزينك تحس تحس يعني ايه راكع ويعني ايه ساجد ويعني ايه سبحان ربي العظيم ويعني ايه سبحان ربي الاعلى هو ده المعنى اللي توصل له العلم والفهم نمرة أربعة الإرادة والعزيمة دي غير ال- الرغبة والهمة لا الرغبة يبقى أنا عايز ياما واحد عايز وعنده همة بس ما عندوش آه إرادة وعنده عزيمة إنه يستمر الراجل بيقول جاهدت نفسي عالجت قيام الليل عشرين سنة عالجت قيام الليل كم عشرين سنة بيحاول يصلي صح اللي هي الصبر بقى اللي بعد دي الصبر لازم يبقى عندك إرادة وعزيمة قوية يا جماعة ال- القضية إن إحنا لسه واحد كان بيقول لي هو ربنا عايز يموتنا يعني ربنا عايز يعذبنا يعني يعني إن إحنا نعذب نفسنا يعني في صلاة و... قلت له حتى لو ربنا ما أمرناش بكده لكن يرضيه كده صح؟ يعني لو الراجل الحاج هشام ده الراجل طيب وعنده شركة ومشغل ناس عنده ودخل لقى واحد من اللي عنده شايل باب ولا بابين على ظهره وبيروح يحطهم في العربية يزعل يقول له ليه يا ابني انت- ايه اللي, ايه اللي انت بتعمله ده هات حد يشيل هيقول له كده لكن هيبقى مبسوط منه هيقول ده ايه ده مخلص اه ده بيحبني ده مجتهد فحتى لو ربنا ما امرناش لكن يرضيه انك تموت نفسك في العباده يرضيه ويحب منك كده وان كان ما كلفش كل الناس كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قام الليل ثلاثة ايام ودخل البيت نام ما رضيش يقوم الليل تاني في في المسجد ليه خشيت ان ايه اه ان تفرض عليكم لما قالوا له قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا قالوا اكل عام فسكت قال لو قلت نعم لايه لوجبت ولو وجبت ما اطقتم يبقى معنى كده ان الرسول صلى ثلاث ايام و- وما رضيش يصلي بالناس تاني او ما رضيش يقول اه كل سنه عشان احنا ما نعملش لا ده عشان ما تبقاش فرض والفرض ده هيبقى زي ما بقول لك على العوام اللي ما بيحبوش ربنا قدك اللي مش عايزين ربنا زي ما انت عايزه دول ناس هم على قدهم وزي ما قلت ينبغي ان احنا نفرق دايما بين الاعرابي اللي جه سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا كتب الله علي من الصلاة قال صلوات خمس قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال أفلح وأبيه إن صدق رضي من الأعرابي ده أنه يصلي إيه بس الخمس صلوات وما رضاهاش من ابن عمر قال نعم الرجل عبد الله لو لو كان يقوم من الليل ما يرضاش لابن عمر انه يصلي وينام لازم يقوم الليل يبقى اللي ارضاه لك ممكن اللي ارضاه من التاني ما رضاش منك انت وده الكلام اللي انا قلته دايما ان ربنا بيبتلي العبد على قدر ما ينتظر منه يعني الحاج علي ربنا اداله عقل راجح ومال مكفي وصحة معينة صحبة صالحة ويسر له كذا وكذا لما يبتليه في موقف بينتظر منه تصرف غير اللي ما ادالوش الحاجات دي انتوا معايا؟ اه يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يسوق اليك سائل بيقول لك اديني 2000 جنيه وبيقول لشخص تاني اديني 2000 جنيه هو ينتظر منك انت لما يقول لك اديني 2000 تديله خمسه ومن التاني اللي يقول له اديني 2000 يديله 200 وربنا يرضيه من ده 200 ولا يرضيه منك 2 2000 انتوا معايا هي دي القضيه الله عز وجل يبتلي العبد على قدر ما اعطاه بمواقف ينتظر فيها تصرف منه فان تنزل عما ينتظر الله منه سقط من عين الله هو بيبتليك ومنتظر منك انك تعمل كذا ما عملتهاش تسقط من عين الله اللي هي بقى فنسيهم فنسيهم هو ده الخطر ربنا في الآية دي أي في سورة التوبة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أول حاجة ولاء المنافقين الولاء والبراء تسبب نسيان الله لك انك انت توالي المنافقين تحبهم وتودهم وتكرمهم وتثني عليهم وترفعهم ينساك اثنين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بيأمروا بالمنكر يقول له أنا هنصحك نصيحة لله احلق دقنك يا ابني دي نصيحة لله تأمر بالمنكر إيه لا النقاب ده لا فرض ولا سنة ده فضيلة تأمر بمنكر تأمر بمنكر وينهون عن المعروف بطل تسمع الشرايط دي ينهى عن المعروف بطل تصلي في الجامعة ما الصلاة تنفع في أي حتة العيشة ممدودة ما احنا قاعدين ينهى عن المعروف ويقبضون أيديهم بخلاء اللهم إنا نعوذ بك من شح أنفسنا آه يقبضون أيديهم دايما إيده قصيرة في الخير دايما إيده مش مش طويلة في الخير مش ممدودة دايما للخير ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم فنسيهم زي ما قلنا نسيهم يعني عاملهم معاملة الناسي لهم شوف بقى لما ربنا يعني استغفر الله مش عايز أقول ألفاظ على لساني لكن لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لما تلاقي حد كده مش معبرك مش معبرك هي دي مش مستنضفك مش سائل فيك ولا كأنك موجود ولا عامل حسابك في حاجة سيبك منه يبقى شكلك ايه يا رب استرنا ولا تفضحنا اللهم ما أنزلت في هذا الشهر العظيم من خير وبر وعمل صالح فاكتب لنا منه النصيب الأوفر ما هو اللي ربنا ينساه بقى مش هيعمل له نصيبه في الموضوع ده صح ولا لا آه مش هيكتب له نصيبه مش هيكتب له رزق في الخير ابدا فلا بد من الاراده والعزيمه انك تبقى عاوز وعندك عزيمه قوه قوه على العمل ده انك انت تسير فيه وتنطلق الصبر اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله الصبر محتاجين صبر صبر طويل وصبر جميل صبر بقى زي ما قلت كده ان الثمان معاني دي خد كل يوم كل يوم معنى كل يوم النهارده تدخل الصلاه بحضور قلب وتواظب عليه الخمس اوقات وبعدين التفهم تواظب عليه الخمس اوقات وبعدين الحياء وبعدين الهيبه بعدين الرجاء والخوف والقبول المعاني اللي احنا قلناها دي كل معنى خد له يوم واصبر ما جاتش في الظهر تيجي في العصر جت في العصر في ركعه تيجي في المغرب ما جاتش في المغرب خليها في العشاء حاولنا في العشاء وما جاتش في العشاء خليها في الفجر وتاني يوم وتالت يوم الصبر اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله يا رب العالمين محتاجين ان احنا نعيش معنى حقيقي الصبر على الطاعه للاسف الشديد ان احنا في عصر يتسم بالاستعجال حتى لما تمشي في الشارع تحس كل الناس مستعجله كله عايز يتنطط على كله حتى في الصلاه سبحان الله العظيم من يومين او ثلاث ايام بالظبط صليت بالناس الظهر في مسجد من المساجد بعد ما خلصنا الصلاه حصلت في المسجد ثوره اه نساجد ايه يا عم شيخ في ايه ارحم وراك ناس مرضى وتعبانين ورانا مصالح انا فوجئت يعني فعلا عمرها ما حصل معايا موقف بالشده والعنف ده فسكت وقلت انا اسف حقكم علي انا غلطان ان شاء الله مش هعملها تاني ولكن صعبت عليا نفسي فلما لقوني صعبت عليا نفسي كده بداوا ايه يحنوا شويه عم شيخ وراك ناس عيانين قلت لهم يا جماعه هو ما يجيش العيا اللي في الصلاه يعني بالله عليك انت اللي عمال تقول عيانين عيانين عيانين عيانين الصلاه بتاعتنا خدت ايه الظهر اربع ركعات خد ربع ساعه قال لي لا تلت تلت ساعه تلت ساعه عمرك ما وقفت على كشك العيش اللي هناك ده اللي في السوق ده ما وقفتش عليه تلت ساعه عشان تشتري عيش ما حصلتش معاك ابدا عمرك انك وقفت تلت ساعه احنا ما وقفناهمش يا جماعه ده في ركوع وسجود قال لي 15 تسبيحه في السجود يا مفتري طب انت بتعد ليه بتعد ليه هم لا يمكن يجوا 15 بس عشان انت بتقول سب سب سب سب سب سب بقوا 15 لو بتقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى هيبقوا خمسه مش 15 ابدا فالشاهد ان ما عندناش صبر وعباده ربنا ما ينفعش فيها الا الصبر يا جماعه بصراحه بصراحه ربنا ما ينفعلوش الا الناس اللي فاضيه ليه قال كده فاعبده ها واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا فاعبده ايه مش يصبر ده فيها طه زيادة قال والزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى فما بقاش مطلوب صبر ده مطلوب ايه حاجة فوق الصبر اكتر من الصبر شوية اللي هو بيسميه العلماء بقى تحقيق مقام الصبر على الصبر تحقيق مقام ايه الصبر على الصبر. انك تصبر آه، وتصبر على الصبر يعني تصبر على العبادة وتصبر على الصبر في العبادة يعني لما تسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى خلصت ال- العشرة ما سيدنا النبي كان بيسبح عشرة اصبر بقى بعد العشرة نبدأ ايه نبدأ نصبر ان احنا ندعو في الركوع نسبح العشرة وبعدين نصبر على اننا نثني على الله ما هو الرسول قال كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ايه قال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد مين يا جماعة فينا بيعظم ربنا في الركوع بتعظم ربنا وانت راكع طب بتقول ايه ده انت راكع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله اكبر سمع الله اكبر الله اكبر الله الصبر اللهم ارزقنا الصبر المعاني اللي احنا بنقولها كمان يا جماعه عشان تتحس محتاجه صبر مش هتيجي من اول مره ولا من تاني مره ولا عشر مره ولا عشرين مره ولا مئة مره الكلام احنا بنقوله كلام سهل الكلام مجرد الكلام ده كلام ايه سهل لكن انك انت تحسه وتعمله ده موضوع موضوع صعب مش سهل محتاج وقت ومحتاج جهد الصبر اللهم ارزقنا الصبر يا رب اه محتاجين صبر صبر صبر كبير عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ويعيننا على اللي احنا عايزينه ايضا المعنى الاخير في الشده اليقين في كرم الله اللي هي بنسميها بقى حسن الظن بالله مع سوء الظن بالنفس اليقين في كرم الله ربنا كريم تشهد اشهد لله انه اكرم الاكرمين سبحانه فلذلك الطمع في الله مسموح به مسموح انك تطمع فيه لانه كريم والعلماء يقولوا دايما ما استقصى كريم حقه قط يعني لما يكون لي عند الحاج محمد ألفين جنيه لو جاب ألف أنا راضي هو ده الراجل الايه الكريم مفيش مشاحة عنده ما بيشحش مفيش عنده حاجة بالظبط كريم الله كريم ده الأصل سبحانه وتعالى لكن المشكلة الكبيرة فينا احنا هل نستاهل كرم ربنا ما هو كريم لكنه حكيم فلا يضع الشيء إلا في موضعه اللائق به فأنت تستحق انك تكون محل كرم ربنا تنفع تصلح كنا بنقولها في الحب انت مين يعني عشان يحبك ربنا طب بالله عليك كده قول لي فيك ايه يتحب ما هو انت مع الناس مع احمد ومحمد وحسن وعبد الله يتحب منك انك انت مؤدب طيب شكلك حلو بتصرف فلوس كتير لكن مع ربنا فيك ايه يحبه ربنا ودي النقطة اللي قلتها في الخطبة بتاع الخيانة فاكرين قلت لو واحد خدك من ايدك كده كان مدخل الخطبة يعني ها لو واحد خدك من ايدك كده ومشي بيك خطوتين ومشي بيك لحد مكان هادي ووقف كده وقال لك آه انا عايز اقول لك حاجه قلت له اتفضل قال بس ما تزعلش مني انا عايز اقول لك حاجه آه فلان بيكرهك اول ما قال لك فلان بيكرهك تحس بقبضه في قلبك كده صح ولا لا مين مننا يحب ان حد يكرهه على طول ساعتها فلان بيكرهني طب بيكرهني ليه طب آه طب هيعمل لي ايه يعني ها تتخض وتزعل فايه رايك لو حد قال لك ان ربنا بيكرهك صعبه دي طب ايه رايك عايزين الليله دي ما ننامش لحد ما نمسك ورقه وقلم كده ونقعد طول الليل افكر يا ترى في ايه من الصفات اللي ربنا بيكرهها اقعد اكتب كده اقعد لها قاعده تستاهل العمليه ولا تستاهلش يا جماعه اه طبعا قوي اه قوي تستاهل قوي لا هو ربنا يكرهني دي شويه دي مشكله كبيره فانا لازم اشوف هو بيكره ايه فيا طب بيكره الكذب انا بكذب طب ربنا بيكره الخيانة أنا عمري خنت إن الله لا يحب الخائنين مش كده آه طب ربنا بيكره البخل طب ربنا بيكره وابدأ أكتب في إيه من الصفات اللي ربنا بيكرهها وعلى الوجه الثاني أكتب في إيه من الصفات اللي ربنا بيحبها وطلع النتيجة في النهاية هو كده بقى بيكرهني ولا بيحبني هي دي المطلوبة النهاردة ان انا هل من حق ان انا اطمع في كرمه طب بايه بايه لي عنده عشان اطمع الطمع فيما عند الله مسموح اصله كريم مسموح اطمع زي ما انت عايز لكن آه، لو اعطي الناس بدعواهم لادعى أن اناس اموال ناس واعراضهم صح ولا لا اه اجي اقول لو بالادعاء يعني حاج سيد انا ليا عندك مليون جنيه ومش مسامحك هي لعبه مش بالادعاء هي البينه عندك دليل على الكلام ده معاك ورقه معاك شيك معاك ايه ايه دليلك فنفس الشيء انا هطمع ان ربنا يكرمني بس بايه بايه هل انا استاهل فهدخل على ربنا بقى ان انا اصلا ما استاهلش ولكن انت يا رب كرمتني وعرفتني فتمم نعمتك علي اه قل يا رب لو اردت اهانتي ما هديتني ولو اردت حرماني ما علمتني ولو اردت طردي ما اويتني فاللهم ادم علي ما به سترتني ومتعني بما له هديتني قول له بقى قول له بقى عايز قاعده بقى مع الملك بالليل اه عايزه في جو في الليل كده وانت قافل على نفسك اوضه لوحدك لا حد شايفك ولا حد سمعك وتعيط له اذا تعاملت مع الله فاستعمل اخلاق الاطفال فان الطفل اذا طلب من ابيه شيئا ولم يعطه بكى عليه فانا هقعد ابكي لربنا اطلب وابكي له عشان يديني تعرف تعملها هتبقى مشكله كبيره قوي لو ما تعرفش تعملها يبقى مش هيديك يبقى انت ما تنفعش اصلا انك- انك تاخد هي محتاجه تملك ودعاء وصدق لج مع حسن ظن انا ظني فيك يا رب انك مش هتخيب رجائي انك هتديني وانا إن كنت ما استاهلش يا رب فانت تؤهلني لان استحق صلحني عشان استاهل اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون عبيدا لك محتاجين ان ربنا يصلحنا بقيت النقطه الاخيره في الشده وهي انك تدل على هذا الخير احدا فالدال على الخير كفاعل الخير اللي انت بتسمعه دلوقتي اللي انت عرفته قوله قولوا قولوا لمراتك وولادك قولوا لجيرانك قولوا لاصحابك وحبايبك قولوا لقرايبك قولوا لزمايلك قولوا لاي حد الكلام ده لما يتقال يثبت ما تكرر تقرر يثبت ولما تقوله يمكن ترزق ان حد يعمل بيه ف تؤجر لا مش هتؤجر بس ببركه فعله ترزق ان تفعل هي دي ان انت السبب في ان الراجل ده عامل فربنا يرزقك العمل اللهم ارزقنا العمل يا رب تعالوا بقى نرمي السقف بعد ما حطينا الشده والسقف بيرميه ابن القيم في عده كلمات بيقول ايه ثم يصلي ما كتب الله له صلاه محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه لا صلاة مدل بها عليه يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره واستزاره وطرد غيره وأهله وحرم غيره هي دي بتفرق يا أخي في الوقفة واحد واقف يصلي الله أكبر تفرق في الوقفة واحد واقف كده واحد واقف كده بتفرق في الوقفة في المنظر قدام ربنا بتفرق في الفكر ان واقف بيعمل ايه وعايز ايه وحاسس بايه هي دي صلاة محب متذلل منكسر لمحبوبه لا صلاة مدل بها عليه واحد واقف كانوا بيقولوا لي بقى الناس اللي كانوا زعلانين من التطويل دول يقول يا عم ده تلات ارباع البلد ما بتصليش عشان كده فانت تحمد ربنا ان الناس بتصلي اه الحمد لله ان الناس بتصلي فعلا صح انا احمد ربنا ان الناس بتصلي لكن هو بقى اللي واقف بيقول احمد ربنا ان انا بصلي دي ما تعجبش ربنا منه دي ربنا بيقول له ده انت تحمد ربنا ان انا خليتك تصلي ان انا خليتك تصلي فانت واقف في الصلاه حاسس بايه حاسس ان كتر خيري ان انا بصلي ولا الحمد لله ان خلاني اصلي لا هي القضيه احنا عارفينها لكن واحنا بنصلي فاكرينها ها يعني وانا واقف كده في الصلاه فاكر دي يعني لما اقول الحمد لله رب العالمين بقول الحمد لله رب العالمين انه جابني من الشغل ووقفني في الجامع اصلي ولا مش على بالي هي دي ان المطلوب انك وانت واقف تصلي تبقى فاكر ان من نعم ربنا عليك انه خلاك تصلي بيقول ايه يرى خلي بالك ده السقف اهو ها يرى من اعظم نعم الله عليه ان اقامه وانام غيره واستزاره وطرد غيره واهله وحرم غيره مش دي الاولانيه خالص ان ايه اذا ارادك لامر ايه هياك له فهو هو ربنا ظبطك انك تصلي فالحمد لله على دي ما ياما ناس نفسهم يصلوا وما يقدرش يصلي صح كنت شغال في شغلانه بيقول لي كده انا بقول لصاحب الشغل اروح اصلي يقول لي لا ممنوع صلي لما تروح مش تحمد ربنا بقى انك مش شغال عند حد من دول يقول لي لا انا ما بشتغلش عند حد ايه مين اللي خلاك ما تشتغلش عند حد يعني ما هو مين اللي قال ان انت ما بتشتغلش عند حد في اجدع منك بيشتغل عند حد وممكن بكره يخليك تشتغل عند حد ويذل انفاسك قادر ما تنساش نفسك ابن القيم يقول ايه شوف الكلام الجميل بقى يقول ايه فهو يزداد بذلك محبة الى محبته فلما يحس بدي ان ربنا كرمه وخلاه يصلي يوم يحب ربنا اكتر يحبه اكتر يقول ايه يقول ويرى ان قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة فهو يتمنى أن تطول صلاته فلا تنتهي إلا برؤية وجه الله في الجنة كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك واحد كان هيموت عشان يتجوز العروسة دي يوم ما يتجوزها يحطها في الشقة خمس دقايق ويقفل عليها ويخرج مش ممكن ده ما صدق يخرج منين لا فانت ما صدقت دخلت في الصلاة عايز تطلع بقى طب تطلع تروح فين كنت بقول لهم والله في خطبة الجمعة اللي فاتت فأين تذهبون هتروح فين شوف سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سجد مش عايز يقوم فضل ساجد لما فكرت انه مات فحركت اصبعه فتحرك فقام شوف سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم لما وقف يصلي صلى الله عليه وسلم يقرأ البقره شوف يدخل في البقرة ابن مسعود يحكي لك القصة يقول لك ايه فقلت يركع عند مئة فمر بها فقلت يركع عند مئتين فمر بها فقلت يركع بها فاستفتح في النساء ما تصلي عليه انت معايا يعني ممكن يكون سيدنا النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان داخل برضه يصلي بمية بس جه عند مية وحس ان هو لا لا مش بيحش كمل فتح في النساء كمل فتح في آل عمران كمل قال لك بس قلت امشي بقى حتى هممت بأمر سوء هو ده ال- هو ده المحب انا شاكك والله انك بتحب ربنا شاكك فيها انا دي ما اصل دي مش افعال محب اللي بيحب ما يعملش كده ولا انت عمرك ما حبيت اه المحب ده ما يقدرش ما, ما يقدرش يسلو محبوبه ابدا ثم ماذا يصنع في صلاته خلي بالك من السقف بقى ها دي اول حاجه في السقف انه بيحب ربنا زياده في الصلاه نمره اتنين فهو يتملك فيها مولاه تملك المحب الفقير الضعيف المحتاج للعزيز الرحيم فحين يناجيه بكلامه يعطي كل ايه حظها من العبوديه القضيه مش ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر مش هتيجي كده ابدا ده كل ايه لها حظ من العبوديه يعني لما اجي اقول قل هو الله احد دي ليها حظ حظ يا جماعه من العقل اللي هو الفهم ومن السمع اللي هو الود ومن اللسان اللي هو يدوق ومن القلب اللي هو يحس لا حظ في الايدين ووضعهم والرأس ووضعه والرجلين لا حظ في الجلد وقشعريرته قل هو الله احد الله الصمد يعطي كل آية حظها من العبودية ازاي شوف الشيخ بيقول ايه يقول فتجذب قلبه وروحه آيات المحبة والوداد والآيات التي فيها الأسماء والصفات والآيات التي فيها الآلاء والنعم والإحسان قلبه هيرفرف لما يقرأ قل هو الله أحد الله كل ما يقول الله الله الله الصمد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الكلام ده هيشد قلبه هيجذب قلبه هيخليه اشد حبا لله يا سلام لو جت بقى ايات النعم والله جعل لكم سورة النعم سورة ال- النحل سورة النحل سورة النعم اه تلاقي كل السورة والله جعل لكم والله جعل لكم والله جعل لكم والله جعل لكم الله لما تيجي ذكر النعم تحبه أكتر الآيات دي تعمل إيه تعمل إيه تخليك قلبك يتعلق بالله ثم وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه وأنا بقرأ مثلا في سورة الزمر من الأول عمال أقرأ عشان أصل لإيه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله عمال أقرأ عشان أوصل ليه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله آيات بقى تخليك تطير ما أقصدش الطير بتاع الصوفية يعني تطير فوق الأرض يعني وتمشي في الهواء لا لا أقصد قلبك بقى خلاص تحس ان انت مش في الدنيا دي ونكد الدنيا وهم الدنيا وألم الدنيا خلاص لا أذى الناس ولا هم الفلوس ولا مشاكل المجتمع ولا مصايب البيئة كل ده ما ما عدتش انت في أهل الدنيا دي قلبك بقى يسرح في الجنة حيث شاء لا وكمان ابن القيم يقول ايه وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه آيات الرحمة والمغفرة والعفو كان أحد مشايخنا الله يرحمه رحمة واسعة ويكرمه ويجزي الله المثوبة كان يبكي في آيات الجنة وما يبكيش في آيات العذاب آه كل ما تيجي ذكر الجنة يبكي وتنهمر دموعه شوقا إلى الجنة وآيات العذاب يبقى مرعوب وصاحي ومصحصح وبيقولها بصوت جامد كل واحد بقى وله إيه وله دور يؤديه مع ربنا وممكن يوم كده ويوم كده ممكن يوم تبكيه آيات الرحمة ويوم تبكيه آيات العذاب ويوم تبكيه آيات الصفات هي أرزاق بس للي يمشي مع ربنا مش انت لما بتيجي تروح مكان معين بتروحه كتير بتبدأ تبتكر له طرق مختصرة تبدأ تعرف له سكك غير المأهولة المعهودة فكذلك في سيرك إلى الله يفتح الله عليك بما لم يفتح به على الآخرين يا رب افتح يا رب فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة هي دي اللي بقولك بقى لكل آية لها عبودية خاصة الزائدة على مجرد التلاوة بل والزائدة على مجرد التصديق بأنه كلام الله بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب آه لو تفهم لو تفهم وانت بتصلي لو تفهم يعني ايه الله أكبر آه لو تفهم تفهم يعني ايه إياك نعبد وإياك نستعين آه لو تفهم كنت بقول لكم في اللقاء الماضي أنا عايزك تقف قدام المراية وتبص على نفسك شكلك وانت راكع شكلك ايه وانت راكع عشان تتصور شكلك ده وانت راكع اصل احنا بنركع ومش شايفين نفسنا فمش متصور شكلك ايه وانت راكع عايزك تتصور شكلك وانت ساجد يعني ايه مناخيرك في الارض وجبهتك في الارض وشفايفك في الارض يعني ايه بطنك مدلدلة يعني ايه يعني ايه ايديك في الارض وركبك في الارض وصوابع رجليك شايف شكلك عامل ازاي وانت بتقول سبحان ربي الاعلى شايف عينيك فين فتح عينيك كده وانت ساجد شوف عينيك فين لو فهمت هتعرف ان كان كل الصلاة اللي كنت بتصليها قبل كده تهريج لعب كلام فارغ ما صليتش ما صليتش عمرك كل اللي فات ده ما كانش صلاة هتبدأ تصلي من جديد زي ما الشاعر بيقول ايه وكنت ارى ان قد تناهى بي الهوى الى غايه ما لي بعدها مذهب يقول انا كنت مفكر ان انا راجل واصل فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت اني انما كنت العب قال لك لما شفتها بقى عرفت ان كان كله تهريج نفسي انك تشوف الصلاة تشوفها تحسها تعيشها واذا فهمنا الصلاة خلاص كده عملنا العواميد والطوب والسقف خلاص كده ها عايزين نمشي ده بقى في الذكر وتلاوة القرآن والصيام والطواف عايزين بقى نعيش المعاني نعيش الأسرار مش صورة العمل ابن القيم بيقول ولو علم المتصدق حق العلم وتصور أن صدقته تقع في يد الله قبل يد الفقير لكانت لذة المعطي أعظم من لذة الآخذ بس احنا مش حاسينها مش متصور يعني ايه انك بتحط في ايد ربنا مش متصور يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايدك مش متصورها ده انا بكلمك بقى في الصدقه مشيها بقى على الذكر وتلاوه القران وقيام الليل والصلاه عايزين نعيش نعبد مش مجرد كلام عايزين نبطل لعب كررتها كتير اليومين دول قال الله افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون وقت الضحى الساعة 11 وانت في الشغل ربنا سماه لعب عايزين نبطل لعب نبطل تهريج عايزين نعبد ربنا عايزين نعبد ربنا صح اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمنا واجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا الصدق في طلب الإخلاص اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم مكنا من أهوائنا فلا تتلاعب بنا اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم انا نسالك ان تجعلنا مقيم الصلاه ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء انك انت السميع العليم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله والحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة فإنهم بحاجة إلى دعائكم لا إله إلا الله
مع تحيات الهدى والنور لإنتاج الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته